بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه ربنا عاوز اكلمكم النهارده عن موضوع اكيد سمعتوا فيه كتير بس حاسس ان احنا محتاجين نراجعه كل شويه لانه اساس من اساسات الخدمه دايما وساعات يغيب عننا لما نخدم كتير هو قيمه النفس الواحده قيمه كل نفس احيانا لما بتقدم كخادم او لما بتوسع دايره خدمتك وعلاقاتك يبتدي الواحد يفكر بطريقه بشريه شوي كل المشوار ده عشان اقابل نفر او نفرين مش مستاهله خلي اي حد بقى من هناك يسال عليهم يبتدي الواحد يفكر بالطريقه دي مشوار طويل قوي وفي الاخر بقعد مع نفرين ثلاثة او واحد يجي له غيرة من واحد زميله يقول فلان خادم معايا ماسك اجتماع في حوالي خمسين ستين واحد بيخدمه انا مديني عيلتين عيلة ارملة غلبانة ملهاش حد والعيلة التانية مش عارف كلهم تلات انفار هم يعني مستقلين بيا ولا ايه ويدخل فيه احساس ده بيخدم خمسين وده بيخدم عشرين وانا بخدم ثلاثة بخدم اربعة كل دي افكار مش بتاعتنا خالص افكار غير روحية ليه لانه احنا بناخد قيم الخدمة من نظرة المسيح من فكر المسيح زي ما بيعلمنا ربنا يسوع ربنا يسوع له المجد علمنا ان الواحد بيسوى مية في قيمته في مثل ايه الخروف الضار لما قال يترك تسعة وتسعين ويذهب يبحث عن الخروف كأنه الكلام ده مش بشري ليه اللي عنده تسعة وتسعين مش هيضيع وقته في واحد على مية هيركز في التسعة وتسعين إنما ده لو كانت الحكاية فلوس لو كانت الحكاية بزنس لو كانت الحكاية ورق مقتنيات انما على مستوى النفس النفس ملهاش تمن النفس عند ربنا الشخص الواحد غالي جدا جدا جدا وبالتالي ما ينفعش تقول تقارنه برقم يعني عارفين زي ايه زي رقم الغير محدود الغير محدود تحط عليه تنقص منه بيفضل انفينيتي علامة اللا نهاية دي تزود عليها تنقص عليها الموضوع ما ما بيدخلش فيه علم الارقام خالص ليه زي محبتك لولادك تقدر تقول ان انت مقسم قلبك على ولادك ربع للولد ده وربع للولد ده وربع للولد ده تعرف تقول كده ما بتعرفش لو سألتك بتقول بحب ابني من كل قلبي طب وده مش واخد من حبك لبنتك لا طب ازاي ما هو قلبك ده حاجه محدوده تقول ما اعرفش بس انا ادي عمري كله لاي واحد فيهم ما عنديش مشكله لانه اغلى من انه يقارن برقم او بعدد ولو عندك عشر عيال هتلاقي برضو كل عيل ما ينفعش تقول ايه كفايه تسعه مش مهم الواحد ما تعرفش تقولها كده ما تقدرش تفكر كأب كده فقيمة النفس الواحدة لو الواحد أدركها ممكن تغير في طريقته في الخدمة زي ما بقول لكم في أخطاء مشهورة بالذات مع اللي بيقدموا في الخدمة إنه ينظر إلى العدد وينظر إلى المستوى برضه خطأ تاني مشهور تروح بيت يدولك بيت في الخدمة تقول أنا بقول دروس اللي قدامي ما بيفهموش حاجة طفل صغير ثلاث أربع سنين وراجل عجوز والاتنين مخهم يعني ما بيستقبلش حاجة والست التانية بتقول آه آه آه أسألها في أي حاجة تطلع ما فهمتش حاجة فأنا برضو مستقلين بيا ولا إيه هو كونه الناس دول مش مقابلين الكلام أو مخهم على قدهم دي مش نفس احنا بنتكلم على عقل ولا نفس دي نفس مات المسيح عشانها ولا لا الطفل ده النكره اللي في المجتمع الفقير ما بيسواش كام جنيه ده مات المسيح عشانه ولا لا لو فكرت بالطريقة دي هتقول الطفل الحافي الجاهل الفقير اللي يمكن معوق ذهنيا ده غالي غلاوة الدنيا كلها عند ربنا لو انت فهمت الحكاية دي هتلاقي نفسك عمرك ما تستخسر مجهودك ولا طاقتك في فرد وعمرك ما تستخسر مجهودك ولا صحتك ولا طاقتك في عيل صغير او راجل عجوز كبير ما بيستقبلش او ست جهله ما ما بتريحكش مهما قلت لها وخدمتها لا هتقول هترجع تقول لنفسك على طول برضو فلان ده المسيح له كل المجد قدم عمره في ده يعني انا شويه الوقت اللي هديهم له يجوا ايه في تجسد المسيح له المجد في صليب المسيح له المجد في الام المسيح له المجد في اللي بيعمله المسيح معاه القصة دي مهمة لأن زي ما بقول لكم إحنا دايما نتحارب بالزحمة بعد شوية لما تحب الخدمة وتبقى بتخدم في كذا مجال ممكن كمان تقع في حفرة تاني تستهويك الإداريات والالتزامات الورقية والإدارية عن انشغالك بالشخص نفسه تتحول إلى شخص يهتم بأن المشروع ينجح والبيت يعمر والسقف يتعمل والمية تدخل العيال تروح مدارس كويس حلو قوي طبعا ما ده جزء من رسالتنا انما الشخص اللي قصادك ده دخلت قلبه ولا لسه زقيته على ربنا ولا لسه حببته في المسيح ولا لسه عرف سكة التوبة ولا لسه افرض لا سمح الله مشي وحصلت عندنا في حتت كتير في عشوائيات يروحوا الزيارة اللي بعدها يلاقوا شخص في العيلة انتقل طب اللي انتقل ده انت ضميرك مش هيتعبك يا ترى فلان ده انا لحقت اخدمه ولا لا عملت معاه حاجة ولا لا ضميرك مش هيقول لك يمكن لو خادم زميلي كان عنده روحانية شوية كان خلاه يتناول ويحب الكنيسة قبل ما يمشي طب ما هو دي مسؤولية ومسؤولية خطيرة جدا شوف مثلا على مستوى الطب الطب يعني مش عايزين نغلط في حد بس يعني الطب الصح تلاقي يعني اذكر لما كنت بتمرن في مستشفى في امريكا من وانا طالب من 30 سنه مثلا حاجه و20 سنه حصل واحنا واقفين في عياده خارجيه في المستشفى حاجه رنت كده لقيت الدكتور اللي معايا فجاه ساب اللي في ايده وطلع يجري طلع يجري فعلا انا مش فاهم انا لسه طالب مش فاهم بيجري ليه ده اتاري رنت له حاجه معناها ان في حاله امرجنسي لطفل كنا في قسم اطفال طفل داخل بيموت مش اخد مش قادر ياخد نفسه هم عندهم الحاجات دي الثانية تفرق مش الدقيقة اللحظة تفرق لقيته بيجري طلعت اجري وراه انا قلت حاجة هتفرقع ولا حاجة انا مش فاهم حاجه طلعت اجري وراه ودخل وربنا اتمجد وانقذ الطفل ده بس انا قعدت افكر يعني طفل والطفل ده كان بلاك وما كانش دافع حاجه وكان فقير لان المستشفيات هناك في الامرجنسي بالذات ما بتدفعش حاجه مهما حصل يعني القصه مش بنتكلم بقى في ابن باشا الموضوع مش كده هو طفل مجرد طفل مجهول محدش عارفه لكن الطب البشري اللي عارف خطورة اللحظة وقيمة النفس كان تلاقي المستشفى كلها أو كل دكاترة القسم ده كله ساب الحاجات الكولد يسموها الحاجة اللي ما فيهاش خطورة إنها تتأجل وجري يعمل اللي يقدر يعمله ده معناه إيه؟ إن حتى الناس الأرضية يعني العادية أدركت قيمة الشخص وقيمة اللحظة وبعدين الطفل ده أنقذوه ما هو كده كده ربنا يدي العمر للكل هيعيش سنين وهيمشي يعني محسومة الحتة دي يعني مصيره الأبدي ده موضوع تاني طب أنت مش بتتكلم في إنقاذ طفل مريض أو حياة على الأرض أنت بتتكلم في تحويل مسار واحد من جهنم للملكوت يعني انت انقذت واحد من الموت هيعيش له 80 سنة 100 سنة بس هيمشي انما لو انقذت واحد من الهلاك هيعيش ملايين من السنين مديون لتعبك يستاهل التعب ولا لا يستاهل انك تعيش كل حياتك عشان شخص اذا كان المسيح نفسه عمل كده اذا قيمة النفس الواحدة كل ما الواحد فينا يرجعها تتظبط معايير كتير قوي لما يلاقي الخدمة هتسرقه كشوية إداريات ورق و- وتظبيطات يكش يقول لا مش عاوز انشغل عن أخطر حاجة النفس النفس لما يلاقي نفسه ابتدى يهتم بالعدد ويستهويه بس انه العدد يزيد ايا كانت خدمته يراجع بسرعة وافرض العدد زاد هل كل نفس من دول ارتبطت بربنا صح ولا هو ناس وخلاص عاوزة مراجعة الحاجة اللي تحرك قلبنا ان ربنا يسوع له المجد ما فيش في التاريخ حد ممكن يكون وقته ثمين اكتر من المسيح على الارض ليه هات لي ملك من الملوك مهما كانت عظمته الدقيقة غالية عنده طبعا غالية جدا لان الدقيقة بياخد فيها قرارات مش لشخصيات ده قرارات ممكن تأثر على بلاد وعلى شعوب لما احنا بنتكلم عن المسيح له المجد ملك الملوك الدقيقة أثمن من كل وقت البشرية كلها لما يقعد بالساعات يمشي عشان يقعد مع واحدة ست نكرة ما نعرفش اسمها لغاية دلوقتي السامرية أو ما كتبش اسمها في الكتاب ويقعد معاها يحكي يحكي الله يعني يا رب هو انت فاضي للكلام ده ما تدخل اي قرية توعظ يجي لك الاف طب ده انت تحط ايدك الناس بتخف وحطت الايد دي لوحدها ما تاخدش لحظات انت عندك وقت تقضيه مع واحدة تحكي معاها بالساعات كل ده عشان يفهمنا انه ده مهم وده كمان مهم قوي يبقى حواليه موكب ضخم من الالافات ويجي تحت شجرة ويقف ويبص فوق ويقعد يتكلم مع واحد ويطلع الواحد ده أكتر واحد مكروه في البلد مش مهم انزل يا زك يا لازم أدخل بيتك وأتعشى معاك الله احنا عن- احنا عندنا وقت نحكي ونتعشى يا رب ده أنت اللحظة عندك ثمينة جدا قال له ما ينفعش معاه غير كده لازم أقعد وهو إيه قعدته هتطول لأن دي نفس غالية وبعيدة قوي فعاوزة شوية شغل على رواق طب والألافات والموكب اللي رايح من أر- من أريحة لأورشليم والناس اللي مستنية دخلت حد الزعف كل ده مش مهم خلينا في زك حاجة عجب طب يا رب ده نف- نفر احسبها بالورق والقلم في عشرات ومئات وآلاف غيره لا يهم يهمني لو قعدتوا تفكروا في الأناجيل كم مرة ربنا يسوع نادى واحد باسمه هتلاقوا كتير كم مرة ذكرت أسماء شخصيات في الكتاب تلاقوا كتير الله. طب ما كان ممكن يبقى الإنجيل كله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به ما هو ده الملخص ربنا حبنا كلنا وقدم ابنه كفارة عن خطايانا لكل من يؤمن ايه لزوم اللقاءات الشخصية و... ويا سمعان ويا مرثا ويا شاول ويا الله يا رب يعني انت لو قعدت تنادي على واحد واحد في الدنيا دول ملايين ومش مشكلة عند ربنا طب وماله فأشعية يقول دعوتك باسمك أنت لي يقعد يتكلم بصيغة المفرد ويتكلم بالساعات يعني إصحاحات كاملة بصيغة المفرد كأنه بيكلمك أنت أنت فلان الفلاني في يوحنا عشر الراعي الصالح يقول ايه يدعو خرافه الخاصة بأسمائها مش يقول هش ولا يقول اي حاجة من بتاعة الرعاة فيطلع الطابور انا ما اعرفش ازاي الراعي ده غنمة غنمة عارفها وباسمها بيناديها والغنمة تسمع اسمها تقول افندم تطلع وراه تسمع اسمها بصوت الراعي عشان كده يقول لك ايه الخراف تعرف صوته هي مش فاهمة الاسم بس تعرف صوته فهي تعرف ان الاسم ده راكب عليها فتتحرك وراه طب يعني ايها الراعي الصالح عندك من الغنم كتير بأي حركة عصاية وأي هش كده طلعهم كلهم وخلص لا يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها ليه؟ أصل الاسم ده معناه بينه وبين كل خروف حكاية وقصة وحب ودلال وغرام وعشرة وحاجات كتير قوي طب إذا كان ربنا يسوع له المجد لما جالنا عالمنا كان بيتعامل مع واحد واحد واحد واحد ويهتم به اهتمام شخصي ويعرف بحكمته العالية يوازن بين المشغوليات الضخمة وبين الوقت الجماعي للآلاف المؤلفة وبين قيمة النفس الواحدة دي ما تجيش على دي أبدا لآخر وقت لآخر وقت وهو بيتحاكم مش وقت يا رب خدمت سنين وقدمت رسالتك وتعليمك وهو بيتحاكم يبص لبطرس عشان خايف عليه من اليأس خايف عليه يعمل زي يهوذا يقول له سمعان سمعان الشيطان طلبكم أن يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك يا رب يعني سامحني يا رب وانت فاضل سمعان في الساعة دي يطلع ايه سمعان وانت جاي تفدي بشرية التاريخ كله في اللحظة دي ملايين ومليارات من البشر واقف خلاصهم على اللحظات دي انما اقول له يا سمعان انا مشغول عليك وطلبت من اجلك انا بصلي لك كي لا يفنى ايمانك وانت متى رجعت رجعت دي تديله رجاء ثبت اخواتك وده وقت يا رب ده ليلة صليبك وقت صعب قوي واحنا بنتكلم في لحظة تاريخية مش هتتكرر تاني مخلص العالم كله لا بطرس شغله بطرس شغله على الصليب وهو بيموت الوقت يعني مفيش أعظم من اللحظات دي في تاريخ البشر أبدا ولا في, في أي حاجة بيفدي العالم كله قال يطلع حوار بين اتنين حرامية حواليه حرامية يعني ما يستعناش أي واحد من اللي واقفين يرد عليهم بس يطلع كلمة حلوة من اللص اليمين يقول له احنا نستاهل اللي احنا فيه انما ده عمل ايه يقوم ياخد نفسه بصعوبة جدا عشان يرد عليه ويقول له اليوم تكون معي في الفردوس طب يا رب ما تتعبش نفسك دخله من غير ما توعد مش فارقة ابدا لازم اشجعه وده وقت تشجيع يا رب ده انت مش قادر تاخد نفسك ده انت بتطلع الكلمة بالعافية ده الصليب والمسامير مخليينك بتدوس على المسمار عشان تفتح صدرك وتاخد النفس مش مهم ده ده فيه نفر طب ده حرامي حرامي ملوش اي سعر ولا قيمة عند حد حتى لما مات يمكن ما حدش يزعل عليه لا ده غالي قوي ده غالي جدا اليوم تكون معي في الفردوس لو الواحد فينا فهم كيف يرى الناس المسيح كل نفس هيبص للناس بطريقة جديدة خالص واحد زي بولس الرسول يعني رسول مشغول جدا وكبر قوي في النعمة وفي المسؤولية وبقى يعتبر زي البطرك يعني في زمنه مسؤول عن بلاد أوروبا كلها تقريبا وكل بلد له أساقفة وكهنة تلاميذه وبيكتب رسائل الروح القدس هيدخلها في الإنجيل وحاجة كبيرة قوي وكل دقيقة تسوى كتير جدا إنما في أربعة من رسائله وهو شخص عالمي أربعة من رسائله مبعوثة للأشخاص وأنت عندك وقت تبعت جواب لنفر نفر يجي إيه في رعيتك مهما كان يطلع إيه نفر وأنت راجل رسول تتكلم على مستوى كنيسة ككل منهم ثلاثة أساقفة تيتوس وتيموساوس الأولى والثانية ومنهم واحد ما كانش حتى أسقف راجل طيب اسمه فليمون أتاريه بعت الرسالة كلها بتاعت فليمون مش بقى هنقول ماشي بعت لتيموساوس عشان أسقف فبيوصيه عشان وراه شعب بعت لتيتوس عشان جزيرة كريت كلها برضه مسؤول عن شعب إنما فليمون ده بعت له عشان أنهي شعب عشان نفر حتة حرامي برضه عبد هارب اسمه أنسيموس العبد ده قابله في السجن في روما وفضل وراه لغاية ما تاب واتعمد جوه السجن قال ولدته في قيودي هو أحشائي حتة مني طب وده هتفرد له رسالة هت... طب ما كويس هتعمد وخلاص لا ده لازم اطمن عليه لما يرجع لسيده هيعمل معاه ايه هيسامحه ولا مش هيسامحه وقال أنا هطلع من السجن بنعمة ربنا وهزور كفليمون عشان أطمن على أنسيموس أنسيموس إيه بس ده احنا ورانا كنايس والناس مستنية تطلع من السجن عشان تزور كنايس وعشان تعمل معجزات زي الأول الناس مش طايلة المعجزات بتاعتك لا لا في حاجة أهم أهم من زيارة الكنايس معجزات والكرازة قال أنسيموس عاوز أطمن عليه عارف يعيش مع فليمون تاني ولا لأ ما هو يا عم تاب وآمن وتعمد وبقى حلو في لسه لازم أطمن عليه أطمن عليه ده نفر مهما كان يسوى ايه لا يسوى كتير قوي يسوى كل الخدمة كل الخدمة زيها زي أنسيموس وفعلا يطلع يطمن عليه وبعد سنين أنسيموس ده بقى أسقف من كتر الدلع والحب اللي شافه وفليمون التاني يبقى أسقف وزكى ده يطلع أسقف كل دول ليه طلعوا كده عشان الاهتمام الشخصي اللي شبعوا بيه والسامرية تطلع مبشرة بعد كده الناس دي ايه اللي نقلها النقله الكبيره قوي دي قيمه النفس الواحد اهتمام المسيح له المجد بالشخص في ذاته هو اللي بينقله النقله الكبيره دي والنهارده مش بنقول بقى المسيح ده بولس اهتمامه بالشخص في ذاته بينقله النقله دي النهارده بجد بقى اهتمامك انت بالنفس الواحد في ذاتها التركيز عليها هو اللي هينقلها تطلع من قاع الفساد للتوبة للقداسة للتقوى للخدمة للرعاية أيا كان كل ده مسؤوليتك بس لو حسيت ان كل نفس غالية لو الواحد أدرك قيمة النفس الواحدة هيبقى حساس بالرغم من من الزحمة يعني احنا ساعات مع الزحمة نغلط ما نديش ودننا للي بيتكلم ما نركزش لأنه مش فاضيين بصراحة ورانا ناس كتير لا ربنا يسوع ماشي في زحمة في زحمة والزحمة دي بتسمع له يا بتكلمه بيسمع لها وسمع صوت من بعيد صوت من بعيد بيقول يا ابن داود ارحمني قال مين ده قالوا له شحات شحات قال هاتوه هاتوه رب شحات يعني هيكون عاوز ايه قال لك فرصة ده باين عليه حبايبه كتير لازم هاخد فلوس ولا حاجة الناس افتكرت كده يا ابن داود ارحمه هاتوه هتوقف الناس دي كلها رب عشان البش حاجة معلش نشوف عاوز ايه وجه بارتيماوس وقرب وقال له عاوز ايه قال له عاوز اخف قال له خف يعني انت وسط الزحمة دي كلها ودنك جابت يا رب بارتيماوس زحمة تاني والدنيا زحمة قوي وجاله يايروس راجل محترم وكبير فالناس وسعت وقال له بنتي بتموت الحقني قال له اجي معاك وتحرك الموكب والناس بقى راحت تتفرج على المعجزة مشروع معجزة وبعدين فجأة يقف المسيح وبيقول حد لمسني لمسك وطبعا حد لمسك يا رب الدنيا زحمة على آخرها والناس بتخبط في بعض طبيعي تتلمس لا في قوة خرجت في حد لمس لمسة معينة عن احتياج وعن إيمان وقف مش راضي يتحرك اضطرت الست تيجي لأنها قالت لو ما جيتش هيشاور عليا مرعوبة فاكر هيزعق لها قعد يحكي معاها ولا احكي احكي بس للناس احكي للناس ايه اللي جابك قالت له انا جاي عشمانة في طرف الجلابية قال لها خلاص اذهبي ايمانك شفاك اذهبي بسلام طب يا رب يعني ييرس وراه مش موضوع مهم والناس زحمة الست دي مشكلتها خاصة بيها موضوع يعني ما يفرقش مع الناس دي كلها لا أنا عاوز أطمنها إن أنا مبسوط منها فرحان بيها وشجعها طيب خاطرها طب دي حتى ما طلبتش ما طلبتش ما اتكلمتش ما دورتش إنها تسأل وتستأذن مش مهم أنا عارف هي عاوزة إيه وحاسة بإيه هي شغلاني زي ما شاغلني الناس دي كلها زي ما شاغلني بنت يايروس كل واحد له حقه كل واحد له وقته يبقى حتى وسط الزحمة ربنا يسوع كان يحس بالشخص بالنفر يجيبوا له راجل أعمى أكتر من واحد أعمى ما بيشوفش وبعدين جايبينه بيجروه يقول له طب استنى هاتوه يمسكه من ايده يتمشى معاه ويطلع بره القريه ياخدوا بره القرية خالص عشان يحكي لوحدهم طب وده وقت يا رب ناس متخيلة تحط ايدك خف خلاص لا لا لازم يحس ان انا بحبه وانه مهم وان احنا نتصاحب وان الحكايه يعني مش حط ايده خلاص يجيبوا له واحد تاني اصم اعقد لا بيسمع ولا بيتكلم المفروض يحط ايده خلاص ياخده من ايده ويطلع بيه بره ويقعد يكلمه بالاشاره عشان يقول له انت بح انا بحبك وانت مهم سيبك منهم كلهم خليك خلينا مع بعض ربنا يسوع حتى في كلامه معانا يقعد يتكلم كتير بصيغه المفرد يعني ايه وربنا اله الكل انما يقول ها انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي وانت يعني رب فاضي للعشاء وفاضل نفر تديله كل الاهتمام ده تديله ليلة كاملة طب وماله طبعا ربنا له المجد يقدر يدي الكل بس ف- نفهم المعنى ان الشخص عاوز ليلة ياخد ليلة عاوز اسبوع ياخد اسبوع عاوز سنة ياخد سنة عاوز العمر ياخد العمر ليه ملوش تمن الشخص ده ملوش تمن عند ربنا لو الواحد أدرك قيمة كل نفس لا يمكن تيجي لحظة يقول ما فيش فايدة في فلان مش ممكن ينطقها انت ك... انت كأم تقدري في يوم تقولي خلاص عملت كل حاجة ابني ما فيش فايدة يموت يعيش مش فارقة تقدري تقولي كده لما يحصل ايه ما تقدريش ما تقدريش تقولي كده ليه المسألة مسألة حب غالي جدا فما ينفعش ما ينفعش تيأس تيأس من شخص غالي ازاي حتى لو عانت بدل السنة سنين حتى لو استوفيت كل الفرص اللي تعرف تعملها معاه ترجع تصلي في الآخر وياما مخدومين ضاعوا تماما تماما بالنسبة للغة البشر بعدوا عن الكنيسة وقطعوا علاقتهم بأي حد تبع الكنيسة وقفلوا الباب على نفسهم تماما وداسوا على ربنا وعلى إنجيله وعلى كنيسته برجليهم الاتنين عشان بس ما يسيبوش حد يحلم ان هما ممكن يرجعوا ورجعوا ليه عشان في شخص عمال يصلي لهم يحبهم ولا حيلة له إلا الصلاة خلاص ما ينفعش الكلام ولا حدش يقدر يخبط على باب ولا يقول كلمة بس الحب ما بيوقفش والصلاة تكسب ليه ما ينفعش تقول لواحد ما تصليش لواحد بيحبه الناس كلها تقول هلك بعد راح لا مفيش حاجة راحت لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي ما ينفعش يروح إزاي هو الراعي الصالح يسلم الراعي الصالح ما بيسلمش أبدا لو أنت راعي صالح لو أنت بتحب ما ينفعش تيجي على نفر وتقول خلاص راح مفيش فايدة اوعى تقول كده تبقى مش فاهم يعني ايه قيمة كل نفس مش مستوعبها أبدا قيمة النفس تخليك تتفنن في إنقاذ كل نفس يجي لك شمال تروح له شمال يجي لك يمين تروح له يمين يعمل فيها مش عارف عقلاني تعمل فيها عقلاني ي- يمشي صرت لليهودي كيهودي وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس ايه عن قال لكي أربح على كل حال قوما يمشي مع أي حد من غير ما يغلط ليه؟ عشان النفس يربح نفوس ورابح النفوس حكيم والحكمة ليه؟ عشان النفس غالية غالية تمشي مع اللي قصادك وتجاريه مؤقتا بدون خطية وتقرب منه وتشتغل حتى على بعيد لما جاش النهارده يجي بكره يجي بعد سنه بس نقرب نعم نفتح باب للكلام أنا- أنا في نور كده اخضر بسيط ابتدى يظهر طب كويس الحكايه عاوزه شغل طويل وجهاد طويل اذا كان برضو ارجع للاطباء لان هم برضو مشغولين بانقاذ النفوس بس بشكل اخر اذا كان الناس بتجتهد في الصحه انه لما بتلاقي مرض ايا كان بت بت بتتعب فيه والنهارده الناس تقول احنا يعني ايه اصرف كل اللي عندي بس على الصحه اهم حاجه مش كلام الناس حتى اب انطونيوس قال لو الناس اهتمت بصحتها الروحيه زي ما بتهتم بصحتها الجسديه ما كانش حد هلك طيب إذا كان اهتمام الأطباء بالصحة والنهاردة الأدوية شوفوا عالم الأدوية مكلف قد إيه وكام دكتور في الدنيا و system nursing ومستشفيات و... وأجهزة وشغلانة ضخمة جدا لخلاص الأجساد طيب استخسروا فينا نعمل شغلانة ضخمة جدا لخلاص الأرواح ده إذا كانوا هما بيعملوا كده احنا المفروض نعمل ألف ضعف من أجل النفوس طب وهل الكنائس بتعمل مجهود زي المستشفيات وهل الخدام بيتعبوا زي الدكاترة وبعدين جماعة الدكاترة ربنا يبارك لهم بيتعبوا لكن في مقابل طب وانت ليك مقابل أظن قلت لكم الفكرة دي تصور معايا أب عنده ابن وحيد اتسرق منه وبعد سنين بعد لما قلبه اتفطر عليه انت راجع جايبه له في ايدك وبتقول له جبت لك ابنك وتعبت لغاية ما جبته يعمل معاك ايه الاب ده ايه اللي ممكن يديهولك ده يبقى مش عارف يديك ايه لو طلبت اي حاجة من غير ما تطلب دي حصلت مع طوبيت وطوبيا طوبيا راح مع الملاك رفائيل وهو مش عارف انه ملاك وغاب فترة طويلة حتى طوبيت انزعج جدا ابتدى يبكي هو ومراته على طوبيا الشاب اللي راح ورجع الملاك وجايب له طوبيا سليم فالاب بيقول له انا مش عارف اعمل معاك ايه انت مش بس رجعت لي ابني ده انت فتحت عينيا وانقذت المديونيه اللي عليا وجوزت ابني وعملت فيقول له اصل انا مفرح القلوب طيب ما انت لما تخدم بترجع واحد لابوه بترجع نفس لفاديها يعني المسيح اللي حبها لدرجة مات عشانها شوف فرحته بالنفس لما ترجع تبقى ايه واعجابه بيك وبكل تعب عملته وبكل لحظة ضيعتها وبكل عرق عرقته عشان ابنه يسوى كام عنده ده يتقل بالذهب ولا ذهب الدنيا يسوى عند ربنا عشان كده في يعقوب يقول من رد خاطئا واحد عن ضلال طريق يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من الخطايا وفي دانيال يقول الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى ظهر الظهر مركز كبير قوي لما تجيب ناس كل ده عشان بس نقول ايه اوعوا الواحد فينا يقع في حفرة العدد وفخ الإداريات و... وبقى حاجات تانية أوحش المناصب في الخدمة والإنجازات في الخدمة والمشاريع في الخدمة إحنا شغلتنا خلاص نفوس عاوزين نجيب لربنا ناس ضاعت منه ودي أقدس رسالة الواحد يعيش ليها ومش لما نقول نفوس يبقى الواحد لازم يدخل بمية لو شخص تعبت فيه وجبته لربنا تبقى غلاوتك غلاوة البشر, البشر كلها عند ربنا ربنا يدينا حكمة ونعمة ان احنا نعيش المعنى ده ونركز فيه لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد